دم عنا دم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك شعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر الحمد لله الذي يمن علينا دائما بالجائزة وعيد الفطر ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه كتب لنا في هذه الأيام أن نعيش نفحات الإيمان منا من قام ومنا من صام ومنا من تلا القرآن وهذه الليلة نجعلها ليلة العمر نقطة التحول لأن في ناس كتير م- منتظرة الأفراح في أيام الأعياد فأوعى يا أخي الحبيب تكون ليلة العمر سبب في تحولك من النور إلى الظلام ومن الهداية إلى طريق الغواية اوعى تخلي ليلة العمر دي سبب في التنغيص على حياتك كلها في الأسرة لأن اللي هيعصي الله ربنا مش هيرضيه اوعى تجيب الموسيقى والمزمار وتخالف أوامر النبي المختار في ليلة العمر ليا نصيحة ويا ريت نسمعها وبقولها بأدب ومش قصد فضيحة لكن اسمع وشوف اللي بيفضح نفسه بنفسه وهو جايب زوجته مقعدها على المسرح وعيون الناس في شكلها بتسرح ولما يزف واحد زوجته لمئات وآلاف نقول على الدنيا السلامة أين المروءة؟ أين الرجولة؟ خلي بالكم ان نقطة ليلة العمر نقطة تحول في حياة كثير من الناس اذكر قصة طريفة عن الشيخ محمد حسان لما جاءه شاب بعد ان حضر الشيخ عرسا جعله على السنة اعراس يا حبايبي باذن الله نهايتها الجنة قال الله قال رسوله لا اختلاط ولا مخالفات شياطين بعيدة عن هذا الجو اللي عايش فيه الناس المحترمة إنما الأعراس الأخرى شياطين كتير بتحضر لما حضر المشايخ عرس على السنة جه واحد للناس جه واحد من الناس شباب وكان العرس ده نقطة تحول في حياته قال والله لأتزوجن مرة ثانية لأحدث هذا العرس أنا مبسوط بيه أنا عاوز أعمل فرح زي ده فجي للشيخ محمد وقال له يا شيخ الفرح ده جميل نفسي أعمل عرس زيه ده كانت الليلة بتاعتي يا مولانا ليلة كرب قال له ليه يا ابني أنا أشرح الذي حدث بين الشيخ وهذا الرجل وهذا الشاب قالوا ليه يا ابني قال له ده كانت الليلة بتاعتي فيها مزمار وموسيقى و- وتبرج وسفور وشياطين حاضرة في قلب المسرح ولما رجعت البيت لقيت الشياطين هناك برضه ما هو أصل أنا زملكاوي ما أصل أنا أهلاوي يا مولانا وزوجتي طلعت زملكاوية وأنا كنت لابس تيشيرت أحمر في هذه الليلة وزوجتي لابسة الأبيض فقلت لها بدلي الأبيض أنا أهلاوي صميم وهي تقول لي بدل الأحمر أنا زملكاوية صميمة قال الشياطين حضرت معانا جوه زمالك أهلي زمالك أهلي أقسمت بالله ما أنا مبيت معاها إلا لما تخلع هذه الثوب البيضاء قالت له أنت حر فقال فبيت في قلب الإيه الصالون قال له شوقتني يا ابني قال وفي ثانية الأيام حدثت نفس المخالفات ونفس الجدل والمهاترات زمالك أهلي أهلي زمالك والله ما انا مبدله الثياب وانا مش مبدل فانلة الحمراء سبحان الله وفي ثالث الايام اهل زمالك قال يا ابني وبعدين اللي حصل انت استمرت على كده قال له لا يا مولانا بقيت زملكاوي وريحت دماغي من الشياطين اللي حاضره الشاهد في المسألة أيها الأحبة هي نصيحة في ليلة العمر وليلة البناء اسمعها مني بس بشرط إنك تاخد كلامي بالمضبوط عشان ما نبهدلش الأمور ونخرب البيوت أنصحك في البداية إنك تعمل عرسك في مكان محترم إما إنه يكون مكان مهيأ في الشارع جميل وفصلت بين الرجال والنساء زي المسارح أو في قلب مسجد من المساجد يجوز بقال الله قال الرسول أول حاجة تعملها لما تروح تركب السيارة ما تنساش حبيبك النبي تقول سبحان الذي سخر لنا هذا يا مولانا ده احنا في يوم فرح هو أنت يعني تفرح تنسى حبيبك النبي ده احنا في قلب الافراح بنفتكر حبايبنا ونقول ابويا وامي لازم يحضرهم ازاي افرح وابويا ما افرحش ازاي افرح وامي ما تفرحش ازاي افرح وصاحب فلان ما يجيش يفرح معايا وكذلك الاخت مين عندك اغلى من رسول الله لازم نصلي على النبي وانت طالع السياره سبحان الذي سخر لنا هذا ما تنساش يا حبيبي يا مولانا ده احنا ناس فقراء وعلى قد حالنا ده احنا جايب لنا شويه خيول كده وماشيين وخلاص واحد جاب لنا حمار من عنده وراكبين عليه وهو الخيل والبغالة والحمير اللي تركبوها واحد تاني يا مولانا يقول ما عنديش الا توك توك ايا كان سبحان الذي سخر لنا هذا وانت راكب اوعى المخالفات اوعى المخالفات اوعى حد يضحك عليك ويسمعك موسيقى ومزامير وتنسى كلام العلي الكبير في يوم من ذات الايام وانا بنصح واحد من الناس وانا عايز الاحبه اللي بيسمعوا نصيحتي دلوقتي يفهموني صح لان كان في واحد اسمه ابو عبد الرحمن كنيه كان عنده حوالي 23 سنه مستسن بسنه النبي وانا قاعد في المسجد بنصحه اقول له وانت خارج من المسجد سنه النبي وانت خارج بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم يعني اني اسال اللهم اني اسالك من فضلك خلي بالك وانت راكب السيارة قول سنن النبي اوعى حد يخالف في قلب السيارة قال لي ابدا راجل من يومي وعمره ما حد يخالف وهو داخل السيارة كانت عربية حديثة جايبها ابن عم العروسة يجامل العروسة فمزوقينها بالورد ومستنيين الأخ الملتزم وزوجته المنتقبة لما يركبوا السيارة عمل كل السنن لما ركب السيارة شاف المخالفة وافتكر كلامي وأنا بقول له اوعى المخالفة يا أبا عبد الرحمن لما دخل لقى ابن عم العروسة حاطط شريط الشريط ده فيه أغاني وعلمت قلب البكا حتى فيهم العيد أغاني وموسيقى ومزمار فقال لهم وريني الشريط يا ابني الشريط ده بتاع مين قال له ده بتاع ريكو قال له ريكو مسك الشريط وراح مكسره ورميه طبعا ليس هذا أدب النبي وما فهمش قصدي لما بقول له اوعى المخالفة مش معنى اوعى المخالفة انك تكسر اللمض انك تيجي على الناس وتقول لهم انتم فسقم انتم فجرة لا بأدب النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قال له ابدا ما فيش مخالفات عاوز تجاملني جاملني مش عاوز تجاملني انزل قال له طب الشريط كنت هاته اديه لاخت العروسه اللي قاعده جنبي دي بنت في اولى اعدادي ومتبرجه صحيح لان الاسره ما كانش فيها حد ملتزم الا العروسه وكذلك الزوج بس ممكن يكونوا نقطة تحول للناس فالبنت قاعدة تعيط على الشريط والولد عمال يصغر يقول هو ده أسلوب الناس الملتزمة وأبو عبد الرحمن قاعد جنب زوجته اللي عمالة تنفخ من تحت النقاب وهو عمال يعمل كده يقول راجل من يومك واد يا أبا عبد الرحمن لما وصلوا عند البيت كان حط لهم شريط إسلامي وصلوا عند البيت حصلت مخالفة وتاني يوم بتصل عليه بقول له السلام عليكم يا أبا عبد الرحمن قال له عليكم السلام مين انت صوتك مش غريب عليا قلت له ايمن صيدح قال لي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا مولانا قلت له ليه قال لي نصايحك في ليله العرس قلت له عملت ايه قال لي احكي لك قلت له لا ما تحكيش اجي لك فلما رحت له قال لي انا عايزك تصلح لي زوجتي قلت له اجعلها تكلمنا من خلف الحجاب وكان معايا احد الدعاة المحترمين قال لي حجاب ده عند ابوها يا مولانا قلت له ليه يا ابو عبد الرحمن قال لي اقول لك على الحكايه قلت له احكي لي قدام بقى ابوها هناك يلا تعالى واحنا هناك فوجئنا بالعجب العجاب الراجل اللي مش ملتزم أول ما دخلنا قال والله ما يتلفظ المشايخ بكلمة قبل ما بنتي ترتدي الثياب بتاعتها عشان تنزل مع زوجها قلت له ما شاء الله عليك يا معلم ما أنت راجل محترم أهو ما شاء الله أمال إيه اللي حصل قال اسأل البيه المحترم في ليلة العرس عمل إيه قال لي ولا حاجة يا مولانا سنن النبي دخلت لقيت شريط أغاني كسرته وقلت لهم سمعونا كلام طيب مش أنت قلت لنا كده في, في, في النصيحة قلت له أيوة بس أنت سمعتهم إيه يا غالي قال لي أيوة اسألوا يا مولانا سمع إيه الزوجة في ليلة العرس قال سمعتهم أنا طبعا قلت الراجل أدى تمن الشريط أنا عارف أنتوا زعلانين على الشريط قالوا لا ده احنا زعلانين على اللي عمله في ليلة العرس المفروض ان يبقى ليلة بهجة ليلة سرور لان اسلامنا اسلام لازم يعرف الناس ان في الدين بتاعنا فسحة ما بنعقدش حد يا اخوانا ما احنا بنتفسح ونفرح ونضحك ونعمل افراحنا واعراسنا بس على سنة النبي لان كلام النبي على راسنا قلت له سمعتهم ايه يا غالي قال ابدا كلام محترم يا مولانا قلت له ايه هو قال سفري بعيد وزادي لن يبلغني قلت له ما شاء الله القصيدة كاملة قال الله الله بقى لما نسمعها زوجتي عمالة تنفق والبنت عمالة تعيط والواد يصغر لي وأنا عمال أقول راجل من يومك سفري بعيد قلت له أنت حافظ القصيدة قال أيوة كلها قلت له بتقول إيه بدأ يقولها لي قلت له عمال الراجل يقول إيه قال وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني قلت له بالله عليك واحدة في ليلة عرسها تبص للتكاتك اللي جاية وراها والسيارات تقول ده مز- معزين ومشيعين ولا دول مهنئين قال لي يا مولانا قلت له ايه قال لي كلام محترم ولا مش كلام محترم قلت له ايوه يا اخي ولكن لكل مقام مقال قال لي اتاري قلت له اتاري ايه قال عند البيت ختمت القصيده مع النزول الراجل بيقول وانزلوني الى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظره فأسبل الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن الله الله فبقول له راحت ختمة لما الولد بيقفل الع- الكونتاك بتاع السيارة راحت القصيدة واقفة عند وأنزلوني إلى قبري على مهل فبقول لزوجتي يلا يا غالية بقى عشان ننزل قالت لي لا يا فالح روح اندفن لوحدك أنا رايح عند أبويا قال لي صح يا مولانا تمشي قلت له هو ما يصحش بس برضه انت ما يصحش في كلام حلو نسمعه لان النبي علمنا ان في ديننا فسحه اذا كنت هتسمع سمع كلام حلو على سبيل المثال لا الحصر اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم أتيناكم نهنيكم ونطربكم ونشجيكم بحلو اللفظ والمعنى وليس بما يؤذيكم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم وفي الأعراس سنتنا عن المختار سقناها نسر بهدي شرعتنا ونحفظها ونرعاها أتيناكم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم كلمات طيبة جميلة تدخل السرور وفي نفس الوقت ما تكونش فيها مخالفات المهم أنصح الإخوة لما يسمعوا يسمعوا كلام حلو لما يوصلوا البيت بقى نطلع السلم خلي بالكم ما ننساش ان معانا النبي يعني ايه معانا النبي بسننه صلى الله عليه وسلم واخلاقه وانت طالع السلم طبعا تكبر اكبر وانا طالع السلم يا شيخ ده انا رايح اتزوج رايح اتزوج يا اخي تكبر سنن النبي عند الصعود خلي بالك والتسبيح لما الواحد ينزل يعني سبحان الله بس ما نكبرش بصفة جماعية يعني مش واحد يقف على باب البيت بقى الله أكبر كبيرا لا يا أخي نطلع كده بوقار وتكبر في سرك حتى تصل إلى البيت تخش أنت الأول بقدمك اليمنى وتضع يدك على رأس زوجك وتقول سنن النبي محمد اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه ونعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه بس ما تمسكش الرأس قوي زي بعض الإخوة عندهم كده يقول لك ممسك قوي ومن الخير يدخل والشر يطلع واحد ماسك م- مراته كده سبحان الله في أول ليلة ويقول له أعوذ بك من شرها شرها يا ابني أنت بتصرف عفريت سنن النبي بأدب اللهم إني أسألك من خيرها بحنان تمسك تمسك الناصية ها ناصيتها تأخذ بناصيتها اللهم إني أسألك من خيرها بابتسامة وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها برضه يعني بالراحة وخلي بالك من الهدي النبوي أنك تقول الكلام ده تسمع بيه نفسك فإن كانت فاهمة وبتفهم الكلام اتكلم عشان ما تحدثش لنفسك مشكلة وأعوذ بك من شرها وشي- وشر ما جبلتها عليه ثم بعد ذلك تشرب عسا من اللبن يعني هدي رسول الله بعد ما تجيبه كده وكان النبي يحب الطعام باردا فتشرب العسل من اللبن واحد اتنين تلاتة سنة النبي ثم تدي هذا الأمر لزوجتك وبعد ذلك تقدم لمسألة الجماع وتدعو الله عند جماعك وتقول تقول ماذا تقول تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أيها الأحبة الكرام في ليالي الأعراس لابد إن احنا نعرف تماما إن الفرح اللي هتعمله مسجل يا عم لا ده ما عندناش حد بيسجل إن ما كانش هيتسجل من الموبايل هيتسجل من الكاميرات وما كانش هيتسجل من الكاميرات والموبايلات هيتسجل من رؤيا الناس فإذا كان عرس محترم سيدعو الناس لك وإذا كان عرس فيه ضلالة واختلاط وتبرج وسفور كل من استسن بهذه السنة في ميزان سيئاتك إلى يوم القيامة ممكن واحد يحضر عرس فيه تبرج وسفور فيحصل اختلاط ويتعلق واحد بواحدة شاب بش- بفتاة ويحدث بينهم مخالفات وقد يقع ال- هذا الشاب في أمور الحرام والفاحشة وكل ده في ميزان سيئات من استسن بالسنة السيئة أو سنها بين الناس فخلي بالك كل حاجة هتعملها مشهودة عليك لو ما صورتش الكاميرا سيكتب عليك رقيب وعتيد رقيب وعتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتبوا عليك وما كانتش الملائكة هتكتب جوارحك هتنطق وبعدين خلي بالك حتى لو ما كانتش الجوارح وما كانتش الكاميرات وما كانش حد أبدا يكفي الملك رب الأرض والسماوات أحصاه الله ونسوه اوعى تفضح نفسك في يوم عرسك واوعى تعك أولادك قبل ما يجوا يطلع ولد محترم عاوز يكون داعية من دعاة الإسلام ويقعد كده والناس تنقل له قال الله قال الرسول وفجأة يطلع له واحد يقول له خد يا عم أدا الشريط والسي دي بتاع أمك وأبيك وهما يتراقصان على المسرح ويغنيان والناس عمالة تتفرج عليهم يمين وشمال فنقول له اتق الله في نفسك وفي أبنائك في ناس كتير يا أخوانا لما رأوا صور الأب والأم وهم على التبرج وهم أهل الالتزام وللأسف الصور منتشرة ممكن تنزل على النت ممكن تنزل في الحتت الله عطلتني وبهدلت نفسك وابنك يجي يقرأ القرآن ما يبقاش حاسس بيه لأنه شايف إن المسألة كلها خداع في يوم فرحنا اوعى نفضح نفسنا نستر أولادنا ونستر أبنائنا ونبر الأولاد قبل ما يجوا صحيح لازم تفرح لأن ديننا في فسحة وصحيح هي ساعة وساعة زي ما قال حنظلة للنبي محمد حين دخل عليه قال يا رسول الله بينما تحدثنا عن الجنة كأننا نراها رأي العين وتحدثنا عن النار كأننا نراها رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والزوجات والضيعات ونسينا كثيرا يا رسول الله فأنا خايف أكون منافق فقال يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم وعلى طرقكم أو في طرقكم وعلى فرشكم لكنها يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة بس مش ساعة نبقى في المساجد ونقيم الليل وأول ما نعدي ليلة 27 في رمضان ما نلاقيش المسجد فيه حد ما نلاقيش المسجد فيه حد ونلاقي النهار بتاع رمضان انقلب إلى أمور عجيبة جدا حبايبي الكرام ديننا جميل وفيه فسحة وفيه فرحة وفيه انشراح صدر وفيه طمأنينة قلب الموسم اللي عشناه ده كله عاوزين يكون نقطة انطلاق على طريق رب الأرض والسماء من ضيق الصدور إلى انشراحها ومن اضطراب القلوب إلى طمأنينتها ومن الفقر الذي ملأ القلب إلى غنى في القلب والنفس ومن المرض إلى العافية خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله
خايف عليه من غضبة الرحمن خايف عليه من وسوسة الشيطان خايف عليه من هجرك القرآن خايف عليه تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران في الرحمة يا حيران